جاء على الوحي الأمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله دار القائل حيث أنشد قائلا أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات ومع ملخص القواعد والأحكام في رواية عثمان الشهير بورش طبعا إن شاء الله أوشكنا على الانتهاء من باب الفتح والإمالة فلله الحمد والمنة ما زلنا مع تحريرات هذا الباب المتعلقة بالفتح والإمالة وكعادتي قبل أن أبدأ بالحديث عن نموذج من النماذج المتعلقة بالتحريرات الثلاثية في باب الفتح والإمالة أكرر المقدمات الأولية المتعلقة بالتحريرات أكرر المقدمات الأولية المتعلقة بالتحريرات لا يخفى على الجميع أنه لا يمكن أن نتعامل أو أن نقوم بأداء التحريرات الثلاثية دون التعرض لجوانب من التحريرات الثنائية مش هينفع نقرأ بتحريرات ثلاثية في آية واحدة لورش والمقصد من التحريرات الثلاثية البدل مع اللين المهموز مع ذوات الياء دون أن نتذكر سويا التحريرات الثنائية من اجتماع بدل مع لين مهموز ومن اجتماع بدل مع ذوات ياء ومن اجتماع اللين المهموز مع ذوات الياء أيضا طيب لو نظرنا إلى هذه اللوحات ووجدنا أن اللوحة الأولى تتمثل في اجتماع البدل مع اللين المهموز أعلم تمام العلم أنني على مدار ثلاث حلقات تحدثت عن هذه المقدمات لكن ونحن مع التحريرات الثلاثية لابد وأن أبدأ في كل حلقة بالتذكير لهذه التحريرات حتى لا ننسى فمع مقدمة اجتماع البدل مع اللين المهموز البدل مع اللين المهموز ماذا نفعل؟ انظر إلى الآية هل البدل متقدم على لين المهموز يعني البدل جه الأول وبعدين اللين المهموز ولا الآية التي معي اللين المهموز هو الذي تقدم على البدل فلننظر سويا إذا كان البدل تقدم إذا كان البدل تقدم على اللين المهموز كما نرى فالقصر في البدل القصر في البدل عليه التوسط في اللين المهموز والتوسط في البدل عليه التوسط أيضا في اللين المهموز والإشباع في البدل عليه أيضا التوسط والإشباع في اللين المهموز يبقى لما أقصر بدل هوسط في اللين ولما وسط في البدل هوسط في اللين ولما أشبع في البدل ليا التوسط لما أشبع في البدل ليا التوسط والإشباع في اللين يبقى دي قصة البدل متقدم على اللين قصر يقابله في اللين التوسط توسط بدل يقابله التوسط في اللين المهموز إشباع البدل يقابله التوسط والإشباع في اللين المهموز ماذا لو حدث العكس تقدم اللين المهموز على البدل لكي نقوم بفهم هذه الجزئية فلننظر إلى الأولى خلي بالكم من الأولانية اعكسوا كده بصوا توسط اللين واعكسوا الأسهم طب توسط اللين يقابل القصر توسط اللين يقابل التوسط في البدل توسط اللين يقابل الإشباع في البدل إذا توسط اللين عليه في البدل التثليث قصر توسط إشباع يبقى توسط اللين المهموز عليه ثلاثة البدل طيب إشباع البدل آه، معذرة إشباع اللين اعكسوا السهم كده إشباع اللين يقابل إشباع البدل أنا بتكلم عن الحالة الأولى عشان أعرف أحل الثانية إشباع اللين يقابل إشباع البدل يبقى أنا عندي إشباع اللين المهموز هيقابل إشباع البدل آدي اللوحة الأولى لابد لازم أذكر لازم أذكر ليه التذكرة منفعة من كل الجوانب المنفعة هفهم أحل تحريرات ثلاثية وأقرأ إزاي بالتحريرات الثلاثية حتى لو جاتني آية ما فيهاش غير بدل ولين هعرف أشتغل بقى التحريرات كويس عشان نخرج من من شرح هذه قاعدة خلاص بقى فهمنا ورش انتهى الكلام مش محتاجين حاجة تاني في ورشة خلاص طيب كده نموذج البدل مع اللين المهموز في نموذج آخر البدل مع ذوات الياء البدل مع ذوات الياء طيب انظر للآية هل البدل متقدم على ذات الياء ولا ذات الياء هي المتقدمة على البدل طب ناخذ الاحتمال الأول نأخذ الاحتمال الأول البدل متقدم على ذات الياء البدل متقدم على ذات الياء يبقى القصر عليه فتح ذات الياء والتوسط عليه التقليل في ذات الياء والإشباع نصيب الأسد دايما عليه الفتح والتقليل في ذات الياء يبقى القصر عليه الفتح والتوسط عليه التقليل والإشباع عليه الفتح والتقليل طب ماذا لو حدث العكس حدث التقدم لذات الياء على البدل طب ما نشوف الحالة الأولانية ونعكس الأسهم الفتح بيقابل إيه الفتح هيقابل معايا القصر وايه كمان والفتح هيقابل الاشباع يبقى تعالوا بقى نحل المساله الثانيه في المقابل يبقى اقول كده فتح ذات الياء هيقابل القصر والاشباع في البدل طيب ارجع للاولى تاني التقليل بيقابل ايه التقليل بيقابل التوسط وهيقابل الاشباع في البدل يبقى هروح على الحاله واحلها على طول واقول ان تقليل ذات الياء هيقابل التوسط والاشباع في البدل خلصت خلاص الموضوع منتهي طيب نذهب إلى اللوحة الثالثة اللوحة الثالثة تتحدث عن اللين المهموز مع ذوات الياء اللين المهموز مع ذوات الياء برضو القضية هنا بتحكمني في ايه انظر هل اللين المهموز متقدم على ذات الياء ولا تقدمت ذات الياء على اللين المهموز تعالوا للأولى تعالوا للأولى تقدم اللين المهموز على ذات الياء تقدم اللين المهموز على ذات الياء لما جه وسط اللين المهموز عليه في ذات الياء الفتح والتقليل طيب ولو أنا قرأت بإشباع اللين المهموز بإشباع اللين المهموز يبقى عليه الفتح والتقليل في ذات الياء يبقى توسط اللين المهموز عليه الفتح والتقليل في ذات الياء وإشباع اللين المهموز عليه الفتح والتقليل أيضا في ذات الياء إذا ما فيش حاجة ممتنعة يعني هنا أوجه مطلقة سهلة علينا أوجه مطلقة طب نذهب للمقابل نشوف المسألة المقابلة ليها اللي لما يحدث تقدم تقدمت ذات الياء تقدمت ذات الياء على اللين المهموز طب شوفوا ابدأوا بالفتح كده الفتح هيقابل توسط وإشباع في اللين والتقليل برضه هيقابل توسط وإشباع في اللين هي قدامكم اهي يبقى الفتح الفتح في ذات الياء هيقابل في اللين المهموز ايه توسط وإشباع في اللين أربعة وستة طيب وتقليل ذات الياء تقليل ذات الياء هيقابل ايه في اللين المهموز برضه التوسط والإشباع في اللين يبقى أنا لما أقرأ بفتح ذات الياء هيبقى ليا في اللين المهموز توسط وإشباع أربعة وستة ولما أقرأ بتقليل ذات الياء هيبقى لي في اللين المهموس برضو التوسط والإيه والإشباع تمام كده الآن بعد فهم هذه المقدمات نروح للتحريرات الثلاثية اللي هي كانت عبارة عن البدل مع اللين المهموس مع ذوات الياء احنا كنا ربنا امتن علينا بالنموذج الأول وبنموذج ثاني وبنموذج ثالث مع الإحصائيات مع الإحصائيات لكل نموذج ذكرت مجموعة من الإحصائيات من خلال واقع الآيات القرآنية لكل نموذج يعني النموذج الأول قلت النموذج ده بهذا الترتيب تحقق في الآيات كذا وكذا وكذا وجبت لكم حصر كامل رحنا للنموذج الثاني جبت لكم حصر له في الآيات رحنا للنموذج الثالث جبت لكم حصر في الآيات دلوقتي احنا بصدد الحديث عن النموذج الرابع النموذج الرابع في الحقيقة في نوعين في هذا النموذج في نوعين لهذا النموذج النموذج الرابع ألف والنموذج الرابع باء عندي النموذج الرابع ألف يبقى أنا قسم النموذج الرابع مقسم إلى نوعين ألف وباء النموذج الرابع ألف طب ليه قلت ألف أقول أنا ليه قلت ألف لأن أنا لما أقرأ آية قرآنية معايا في سورة الرعد ولو أن قرآنا سيرت به الأرض سيرت به الجبال وأقرأ أو كلم به الموتى أفلم ييأس الذين آمنوا ولو أن قرآنا لحد ما أوصل أو كلم به الموتى أدي الموتى ذات ياء وبعدين أفلم ييأس عندي للمهموز وبعدين آمنوا عندي البدل يعني ترتيب هذا النموذج الترتيب لهذا النموذج من واقع الآية القرآنية عندي ذات ياء عندي للمهموز اللي هو ييأس عندي بدل بس البدل هنا موصول مش موقوف عليه عندي هنا بدل ايه موصول عشان كده انا بقول ترتيب النموذج هو ذات الياء اللين المهموز مد البدل الموصول عشان انا بوصله طيب اقرا ازاي هقرا ازاي تعالوا نبصوا كده نشوف كيف نقرا اللوحه التاليه بتقول لي ان النموذج الرابع الف الذي تتحدث عنه بيحمل ترتيب ذات الياء مع اللين المهموز مع مد البدل الموصول تمام طيب لما تتحط في ثلاث مربعات زي ما علمتكم كاننا بنحل مساله رياضه كيف نقرا اول عايز اعلمكم حاجه حتى واحنا بنعملها واحنا بنذاكر التحريرات كنا مع اول طرفين يعني بلغه نفهمها مع اول مربعين يعني الاوجه اطلقوها تبقى اوجه مطلقه افتحوا الاوجه بمعنى انا عندي الموتى وعندي ييأس عندي الموتى وعندي ييأس اللي هو مع اول مربعين طيب الموتى فيها فتح الفتح ده يقابل ايه في ييأس في اللين المهموز يقابل أربعة وستة زي ما خدنا تحريرات ذات الياء مع لين المهموس وما انا كنت بقولها ليه من شويه يبقى انا لما اقرا بفتح الموتى فتح الموتى اللي هو فتح ذات الياء هيقابل في ييأس توسط واشباع ولما اقرا في تقليل الموتى اللي هو تقليل ذات الياء هيقابل في ييأس توسط واشباع يبقى انا عندي فتح ذات الياء هيقابل في اللين المهموز 4 و6 وتقليل ذات الياء هيقابل في اللين المهموس برضه 4 و 6 تعالوا نوظف الطرف الثالث اللي هو البدل بقى نركب البدل بس خلي بالكوا وانا ه... اللي هعمله دلوقتي ركزوا معايا انت بتقول انك لما تفتح الموتى هتاخد كلمة ييأس أربعة وست طب ما هو اللين المهموز لما يبقى أربعة فاكرين تحريرات إذا تقدم اللين المهموز على البدل كنا بنقول إن أرب- الأربعة في اللين المهموز تقابل في البدل التثليث ثلاثة البدل وإن إشباع اللين المهموز يخليني في البدل إشباع بس آه طب ما تيجوا نطبق هنا أنت دلوقتي لما تيجي تجيب لي توسط اللين المهموز سيبوكوا إن إحنا دلوقتي جايبين إيه فتح فتح الموت فانا دلوقتي لما اوسط اللين المهموز توسط ييأس يخليني اعمل في امانه كام 2 4 6 طب بس لازم في الاعتبار وانا بعمل 2 4 و6 في البدل ما انساش ان انا فاتح مين الموتى فما ينفعش تيجي 4 يبقى 2 و6 بس انا شلت مين الاربعه لان ازاي تمشي اربعه مع فتح الموتى لا لو سمحت يا شيخ تاني حاضر حاضر بقول ان انا فتحت الموتى رحت على ييأس ايه؟ أربعة وست ماشي كده؟ الأربعة في اللين المهموس تخليني أروح على البدل كام؟ من المفترض تخليني أخ- أجيب في البدل اتنين أربعة ستة تثليث البدل. بس خلي بالي إن أنا فاتح الموتى، إزاي أخلي اتنين أربعة ستة؟ هشيل الأربعة لأن الأربعة ما تجيش إلا مع التقليل ما تمشيش مع فتح. يبقى يمشي اتنين وستة بس. طب وبعدين؟ هننزل على إشباع ييأس. إشباع ييأس يقابل في البدل إيه؟ إشباع، لا يمشي الإشباع مع الفتح. آدي واحد. نروح على التقليل. التقليل هيخليني أعمل في ييأس إيه؟ أربعة وست. بس الأربعة تخليني أعمل في البدل كام؟ اتنين أربعة ست. بس أنا عامل تقليل في الموتى. يبقى ما ينفعش يبقى فيه اتنين. ما ينفعش فيه قصر، يمشي توسط وإشباع البدل بس أربعة وست. وارجع اخد اشباع اللين ييأس الاشباع هيقابل في البدل الاشباع ويمشي على التقليد ادي النموذج بمنتهى البساطة النموذج ده بهذا الترتيب في اللوحة التالية بقول ان الموت مع ييأس مع امانه لما قرأت بالفتح كان عندي توسط واشباع والتوسط وظفته مع قصر واشباع عشان ده فتح والاشباع مع الاشباع وبعدين لما رحت على التقليل وظفت توسط واشباع في اللين بس التوسط في اللين يقابل توسط واشباع في البدل تمام كده واشباع اللين هيقابل الاشباع في البدل النموذج ده تحقق مع آية واحدة في القرآن الكريم الرعد الآية 31 الرعد الآية 31 بس بس آية واحدة آه والله آية واحدة شفتوا بقى أهمية الإحصائيات هو ده الشغل هذا ما نريد عشان كده اللي يكتنز الحلقات بتاعت التحريرات هيبقى عنده ذخيرة جيدة لتحريرات ورشي بالكامل على مستوى القرآن الكريم خلاص مبقاش محتاج مجرد ان انا عايز اقرا اجازه في ورش روح اقرا اجازه في ورش عايز اتقن ورش انت خلاص لو بتسمع الحلقات هتبقى متقن لورش جانب الاصول خلاص كده بفضل الله سبحانه وتعالى لان انا بتكلم على اي على اخطر باب الفتح والاماله طيب ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى تعالوا نقرا النموذج ده بسرعه لان هو نموذج ما شاء الله وبعدين نخش على التلاوه المنهجيه هقرا معاكم بالراحه وانا بقرا هشرح تاني انتوا شايفين النموذج دلوقتي اهو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى طبعا انا في غنى ان انا اقول ولو ان ده نقل و... او قطعت به الارض ده نقل خلاص أنا دلوقتي في مشكلة التحريرات أو كل ما به الموتى عملت إيه في الموتى ركزوا معايا فتحت من المفترض إن أنا هيقابلني في السكة ييأس وهيقابلني في السكة إيه هيقابلني في السكة البدل فأنا ييأس مفترض ان انا عندي أربعة وستة فأنا عايز أوص- أوظف ييأس الأربعة دي مع أمنه وأرجع أوظف ييأس تاني مع أمنه الأربعة والستة في ييأس أوظفها مع أمنه بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا آمنوا عشان هيأس جبتها أربعة من المفترض إن أمانه كانت تبقى اتنين أربعة ستة بس الأربعة هتمتنع لأن أنا فاتح الموتى هتعمل إيه دلوقتي؟ هرجع لييأس الستة مع ستة أفلم ييأس الذين آمنوا سهلة خالص ادي أهي. هتعمل ايه بقى هرجع بقى للموتى تقليد او كل ما به الموتى بل لله الامر جميعا يبقى انا جاب ايه تقليل ييأس هتبقى أربعة وستة فالأربعة دي هوظفها مع أمانه المفترض ان الاربعه اللي هتتجاب دي في ييأس تمشي في البدل 2 4 6 بس همنع الاثنين عشان انا بقيت مقلل الموتى تمشي 4 و6 بس افلم ييأس الذين امنوا امنوا وبعدين هنروح لييأس 6 مع 6 أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد خلصت الآية تنسوش إن دارهم تقليل قولا واحدا لأن جه بعد الألف راء متطرفة مكسورة تمام؟ طيب متهيألي كده آه، النموذج الرابع ألف اتفهم طيب تعالوا بقى قدامنا ايه التلاوة المنهجية من سورة هود مع الآية أو هنبدأ من الآية السادسة والأربعين هنبدأ من الآية كام السادسة والأربعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح لو سمحت ترقيق الراء خلي بالكم منه غير إنه عمل غير صالح فلا تسألن اللي أنا بعمله ده فرش فتح اللام تسألا وشدد النون طيب هو دلوقتي لما يشدد النون عندي تسألني بيثبت الياء ورش عند الوصل طب ولو وقف ما عندوش ياء يقف على نون مشددة بس عشان كده تعمدت الوقف بس ده وقف اختباري بس عشان ابين ان مفيش شيء في الوقف فلا تسألن فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين خلي بالكم إني فتح ياء الإضافة الورش زي ما أنا قرأت إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم الآية أحكامها متتالية فمحتاجة تركيز قوي قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني خلي بالكم إن عندي هنا وترحمني الياء هنا مش هيفتحها ورش وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وترحمني هيشبع المنفصل طيب خلي بالكم بقى من الآية اللي جاية قيل يا نوح اهبط بسلام الآية دي مشكلتها مش في أحكام ورش مشكلتها في الأحكام التجويدية مشكلتها فين؟ في الأحكام التجويدية توالي الميمات والإدغامات فمحتاجة تركيز قوي هي تجويدية ما فيهاش شغل الورش قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك شفتوا مقاطع الميم قد إيه وبركات عليك وعلى أمم ممن معك مهمة جدا وبعدين في في الأداء بس قيل يا نوح اهبط ما تقوليش يا نوحه يا نوحه لا قيل يا نوح اهبط يا نوح يا نوح اهبط وارجع تاني مع الهاء قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم النقل عذاب أليم هي بس اللي معانا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبرن العاقبة لو أنا وقفت فاصبر مفيش حاجة لكن هوصل يشتغل النقل يا ورش فاصبرن العاقبة للمتقين يبقى الملمح طبعا يبقى احنا كده بفضل الله سبحانه وتعالى قرأنا من الآية السادسة والأربعين إلى الآية التاسعة والأربعين يعني ختام قصة نوح يعني كده وقف تام لأن أنا هبدأ مطلع قصة جديدة وإلى عاد أخاهم هودا في الحلقة القادمة إن شاء الله فلما بقف عند نهاية قصة اسمه وقف تام يبقى هنا اكتمل المعنى مع نهاية قصة لأننا سنشرع في قصة جديدة في الحديث عن نبي الله هود مع قومه يبقى ادي كده ايه اهم ملمح عندنا النهارده ما تنسوش فرش فلا تسألن فلا تسألني ما ليس لك به علم فتح ياءة الإضافة إني أعظك أن تكون من الجاهلين إني أعوذ بك لكن وترحمني لا ساكنة الورش عشان كده مدها ست حركات منفصلة تنسوش المقطع الميمي بتاع قيل يا نوح اهبط بسلام ومقطع الميمات المتوالي واحنا يمكن من جملة اللطائف وعلى أمم ممن معك المقطع القرآني الوحيد اللي هو من عنده وعلى أمم ممن معك المقطع القرآني الوحيد الذي اشتمل على ثمان ميمات ثمان ميمات في مقطع أمم ممن معك وعلى مستوى الآية من أول قيل يا نوح اهبط بسلام وعلى مستوى الآية ككل اشتمل هذا المقطع القرآني على ستة عشر ميمة ستاشر ميم ستاشر ميم في الآية كلها وده من الملمح القرآني وده ملمح قرآني يبقى وعلى أمم ممن معك هذا المقطع القرآني اشتمل على ثماني ميمات ثمان ميمات لكن المقطع لو نظرنا للآية ككل فاشتمل على ستة عشر ميما ستة عشر ميم اتفقنا؟ جزاكم الله خيرا يعني سبحان الله وقت الحلقة انقضى سريعا آه إن شاء الله لم يبقى في الحلقة سوى الاستماع إلى فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري وهو يرتل علينا هذه الآيات من الآية السادسة والأربعين إلى الآية التاسعة والأربعين دمتم في رعاية الله وأمنه وحفظه وإلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمس يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النور